ظنا الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا ضالا الا هديته ولا خيرا الا علمته ولا مظلوما الا نصرته ولا ظالما الا نصرته ولا قادرا الا نجحته ولا شيطانا الا فرجته والخمر العظيم من شياطين الانس والجن اجعل خير اعمالنا خواتمنا وخير ايامنا يوم ان نلقاه اللهم اجعل هذه الجلسات في ميزان حسناتنا يوم القيامه اللهم اغفر بك مجالس العلم هذه ما لنا يوم القيامه اللهم اعوذ لنا من جهد العرش يوم لا بد الا بك والحرس العباده فانك مقصودنا اليك معافين غير قادرين ولا مسؤولين وغير خزايا ولا امامه ولا مكسرين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد هذه بمشيئة الله عز وجل إلى الحلقة الثالثة والعشرون من سلسلة حديثنا عن السيرة العطرة على صاحبها أفضل الصلوات وأزكى التسليمات من رب الأرض والسماوات. روى الإمام الدار قطني وابن حبان في صحيحه أن سويد الأزدي رضوان الله عليه من قبيلة الأزد قال كنت تابع طبعا وفدنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني مع إخوانه الستة وهو السابع بتاعهم دخلوا على سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم فقال من القوم انتم دليل مثل المعصوم صلى الله عليه وسلم من القوم شوف الرد الحلو نحن مؤمنون يا رسول الله انتم ايه اهل المؤمنين يعني ما بيتكتبش انه مسلم ولا يحرج انه مؤمن ما بيتكتبش في الشغل اللي يقول والله انا بحضر بس علم لان كل اللي في المكتب بيقولوا له ايه احنا قطعنا في الستة بتسعة وعندنا فيلم فيديو ومش عارف في الموضوع الفلاني هو لا يحرج بل بالعكس يجب ان يعتد انه مؤمن ويحمد الله على هذه النعمة اه نعمة الايمان لا تساويها نعمة لا نعمة اكبر من نعمة الايمان حتى آه قيل ان ايما رجل او امرأة حفظ كتاب الله ثم ظن ظن ان احدا اعطي خيرا منه فقد استقل نعمة الله عليه لكن المفروض ياخذ القران ويتاجر به وياخذ القران ويعمله وسيله من وسائل التجاره والمسلم من الواجب دائما ان يستغل نعم الله عز وجل في منفعه عباد الله حتى قالوا ان اللي ياخذ على القران اجر والعياذ بالله لا ثواب له فيما قرأ لا ثواب له فيما قرأ ثم الكارثه الكبرى في البدعة التي تحدث حول قراءة القرآن تلاقي دور المناسبات للأسف يعني أخواتنا العيلة دلوقتي قاعدين كاتمين أنفسهم من ريحة الدخان اللي جوه اللي جوه النار والهواء عشان احنا كده كده ناحية البحر يجيب الايه؟ يجيب ريحة الدخان بدل ما المسجد فيه ملائكة يعني أشك والعياذ بالله أن دور المناسبات في أي مكان تطرد منها الملائكة لما يحدث فيها المنظرة الكتابة والسرقات والفوضى وبس يعني يريد ان يمكنه تقرير يتقي الله فيما ايه سبابه ونحن لا نخاف الا من الله عز وجل لكن الطبيعي ان دور المناسبات عبارة عن عنوان للبدع التي سوف يعني يجد الانسان فيها والعياذ بالله كما قال صلى الله عليه وسلم اهل البدع هم كلاب اهل جهنم بتوع البدع اللي بيخترعوا في الاسلام اختراعات ليست في الكتاب ولا في السنه دول هينفعوا والعياذ بالله على اهل جهنم في جهنم نسال الله السلامه لنا ولكم كلام القران بيقرا وناس قاعده تدرس القران بيقرا وراجل حاطط سيجاره فوق القران بيقرا وسبحان الله قاعد كل واحد يوقف على التاني ولا اله الا الله كل ده من فلوس مين؟ فلوس اليتيم او المصفر اللي مات ابوهم وعمهم عامل ثروه وعامل انه ابو علي ده وبعد ما يصرف 400 500 جنيه او ما كفر او قل كل واحده قد كل عين على قد وداعها يبتدي يطالب اليتامى بايه؟ بالمصاريف بتاعت ايه الجنازه لا الجنازات الحنوتي 100 والبكره خد 400 ودار المناسبات خدت 200 والقهوه خدت 40 والعمال خدوا مسجد طب مسجد على ايه؟ على بعض اللي مات فصار الموت صوره من صور التجاره صار الموت عندنا صوره يتاجر الناس فيها ويتقوا الله عز وجل وللاسف الشديد بيدخل الناس الى دار المناسبات بيسيروا والاحذيه الله اعلم بها ايه ويجوا سبحان الله نفسه الجمعه او الاخوات في نفس الاثنين او في اي مسجد من المساجد اللي الناس تقعد عليه سبحان الله في هذا المكان اللي مكتومه ريحته بالدخان ونسال الله السلامه ده من علامات الساعه الكبرى ان يظهر الدخان ولكن المصريين قالوا على انفسهم ان يدخنوا قبل ان تقوم الساعه يعني من علامات الساعه الست الكبرى عندنا ست علامات كبرى للساعه اللي هو طلوع الشمس من مغربها ثم آه، مرور الدابة ثم آه، مرور ال- الدخان دخان يغشى الناس في صورة الصحن صورة الايه؟ الدخان في صورة الدخان في صورة الايه؟ الدخان صورة الدخان وارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس دخان ظاهر ايه الدخان ده يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم على رأس المؤمن كالزخمة زي شوية ايه زكام في الايه في الشتاء وعلى رأس الكافر والفاجر والمنافق ناس الكبيران تغلي نسأل الله السلام يقول الناس دوخة من الايه من شدة او من من من صعوبة هذا الجو الصعب وهو صورة الايه الدخان دي من ضمن علامات الساعة الكبرى نسأل الله السلامة ظهور المسيح الدجال وكان النبي يحذر صحابته صلى الله عليه وسلم وكان سيدنا عمر من شدة اقتناعه بكلام الرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم عن المسيح الدجال يقول فأنظر عن يميني وأنظر عن يساري مخافة أن يكون المسيح قد وصل إلي يعني سيدنا عمر قاعد جوه الجامع يقول أكيد الم- من شدة إيه قناعته بكلام الحبيب قال قلت قلت يا عمر ما تخافش ان ظهر وانا بينكم ان طلع كثير التجارة وانا وسطيكم فانا حجيجه حجيج يعني ايه انا افيكه مشكلته خفوش فانا حجيجه وان ظهر من بعدي تمرئ حجيج نفسه والله خليفتي على كل مؤمن اه يعني ربنا هيحافظ على الايه؟ على المؤمنين الباقين على ايه؟ على الايمان اللي ما تزلزلهم العواطف ولا تزيلهم الخواطف وانما تمام اعتمادهم على الله عز وجل. المسيح الدجال اكثر اتباعه اليهود والمنافقون والنساء. كم فرق؟ ثلاثة. اليهود سبعون ألف من يهود الصلاة المنافقون اللي هو يبطن أو يظهر ما لا يبطن والعياذ بالله مين؟ النساء شوف كلام الحبيب حتى يعود الرجل الرسول بيقول لنا كده حتى عليه الصلاة حتى يعود الرجل إلى بيته فيربط أمه يربطها ربط ها؟ ويربط أخته وزوجته وابنته مخافة أن يخرجن فيتبعن المسيح الدجال لكن المؤمنة يعطيها إيمانها طب يا رسول الله نعمل إيه؟ نقعد معاه إزاي؟ إيه خطته؟ قال رجل شعر خطط شعر رجل طويل شعره أكرم له عين قاسية كالعنبة له عين طالعة لبره عاملة زي إيه؟ العنبة كده سبحان الله المؤمن يقرأ على جبهته كافر يعني المؤمن ربنا يكتب بصيرته فيشوف على جبهة المسيح ايه؟ كائن. طب يعمل ايه؟ قال يقرأ المؤمن عليه فواكح سورة الكهف. أول أربع آيات. ولذلك انت من فقه الإسلام أنك تنزل الجمعة ويوم الجمعة تقرأ سورة الايه؟ سورة الكهف. خد بالك؟ فعندما تقرأه فواكح سورة الكهف لم يصوب عليك بإذن الله. إن شاء الله مش هيتسلط عليك. طب هل معاه قوة سحرية وإمكانيات تقدر تأثر في الناس؟ آه كتير إيه؟ قال إن السماء لا تمطر عندئذ السماء تسيرش مرة لا باستسقاء ولا بغيره لأن مع ظهور علامات الساعة الكبرى يعني لما الشمس تطلع من الغرب الباب العمل يغلق والعياذ بالله يعني باب اللهم لا تجعلنا من شرار الخلق الذين تقوم عليهم الساعة يا رب. لأن لا تقوم الساعة إلا على لقع في الركع يتقاتل الناس يتقاتل الناس لا يدري القاتل بما قتل ولا المقتول بما قتل تسأل القاتل بتقتل ليه يا عم؟ أبدا أهو بقى فرح وقت يضرب وخلاص وانت يا مقتول اتقتلت ليه؟ قتل من طيب مطلوب سبحان الله لا يدري القاتل لما قتل ولا المقتول لما قتل وظهر الفاج- الفاحشة ترتكب علنا في الطريق والعياذ بالله يعني مقدمتها باينة ولا الطائع عالي الصائب ثانوي قال له اربع سنين خمسه بياخد دكتوراه في الثانويه العامه حاطط ايده على كتف بنت احنا في في الجنيه ولا في باريس لا في القاهره كلنا يا فلاحين يا صعايده يا ولاد بلد بلاش السامه دي اركن الاسلام على جنب ها، لا حيث السامه جانبا كلام السهامه لهاش حق او ام تسال البنت اتاخرت ليه؟ الولد سبحان الله ما قربش السن كان مدي واحد فوق وسجاير وعادي صغير بس ايده مره في الثانيه وبعدين السجاير خليه يسرق وبعدين السجاير مقدمات للادمان وربنا ياخذ ابنائنا وابناء المسلمين من كل شيء يا رب العالمين اللهم اعصمهم يا رب واطرد عنهم شياطين الانس والجن امين يا رب العالمين المسيح الدجال المطر المطر ما ينزلش من السماء والارض ما تصلحش زرع يبقى مفيش امن غذائي مفيش اكل وعنده بقى امكانيات لا فتن وده اكبر فتنه يتعرض المسلمون لها اللهم انا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. يا رب العالمين فتنه صعبه يمد للسماء كده يا سماء انصري تمطر صعبه ولا مش صعبه صعبه صعبة. يا ارض انبتي تنفذ الارض تنفذ يا برع اليهود او البقر يا برع يبتلي لبنا يتملي لبن اخر يفصل فيه من اللبن تخبط يقول معي جنة ونار من آمن بي أدخلته الجنة ومن كفر بي أدخلته النار وجنته نار وناره جنة فجاء الراجل الأعرابي داخل على سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم قال لابد أن تكلمه لأن عمر منع خلفنا الرسول زعلان من مسألة ال- المسلمين اللي هو بعثوا في سرية وغادروا بيهم الجماعة المشركين وقتلوه هو نسبية الأعلام الأسمى لابد أن تكلمه يا عم الرسول مش هيتكلم ده اسكت دلوقتي وعمر سيد عمر يمنعه يا راجل اسكت. قال والذي بعثه بالحق نبيا لابد ان اكلمه ولن اتركه حتى يضحك تمام هضحك لو واحد برضه غبي غير سيدنا عمر سيدنا عمر كان قوي في الحرب لكن عند ال يعني لكن احنا عندنا في ناس عندها عذر حتى في اسلوب دعوتها الى الله فدخل على سيدنا الحبيب قال سمعتك تقول يا رسول الله أسمعك بتقول إن المسيح الدجال يأتي ولا طعام في الأرض مش أكل أتأدعي أنني قد آمنت به فأضرب في سريره بيدي أرحم إيدي في أضرب الفتة بتاعته ومنطقة الفتة بتاعته حتى تمتلئ بطني ثم أكفر به مرة أخرى ها؟ فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال بل يطعمك الله بما يطعم به عباده المؤمنين خلاص، ربنا يغنيك من فضله طب ناكل ازاي؟ ده انت بتقول مفيش اكل الا كده الراجل ده قال إن الله يطعم المؤمنين يومئذ بالتسبيح والتحليل والتهليل والتكبير يلهمون به كما يلهمون النفس. يعني سبحان الله يسبح الحمد لله يسبح رب يستغنى عن المسيح لأنه مع الله رب العالمين. يفضل المسيح يعيش فسادا في الأرض. ويروح بقى ينتشر في بقاع الأرض إلا أماكن ثلاثة ممنوع يدخلها. مكة المدينة بيت المقدس فرق أماكن دي ممنوع حتى يقف على حدود المدينة فيخرج إليه المنافقون فيها لأن في بعض المنافقين في المدينة وفي منافقين في مكة فدول يخرجوا له بقى يطلعوا له سبحان الله يطلعوا له بره سبحان الله فتنفي المدينة خبثها كما ينفي الكير خبث الحديد يعني اسمها المدينة ايه؟ تقدرنا تتنقى من الخبث اللي هو ايه؟ اللي هو فيها سبحان الله لا اله الا الله ولكن يقول لك ارض السعوديه المقدسه لا الارض المقدسه مكه المدينه دي في مصر كلها حدود الكتب وضحتها يعني استقر قبل مسجد السامعين انت احنا بنحرم فين لو انت مثلا داخل من جده منين؟ من مجلس السامعين مجلس السامعين قبله بثلاثة متر انت مش تبع مكة انت مش في الارض المقدسة نفس القضية في المدينة اما اللي يقول على الله ويقول لك ان جنوب الجزيرة العربية ولا شمالها دي ارض مقدسة ولا ليه؟ لا انت عارف حاجة في التاريخ ولا في الدين وانت منافق ونصاب الارض المقدسة محددة في الكتب في واحد يقول لك السعودية دي مقدسة زي جماعة باكستانيين يعني في- في- من 30 سنة راح لهم فيلم بتاع ظهور الإسلام فدخلوا السينما عالم خيال عمجزة قال لك ما ده حاجة ظهور الإسلام بقى ويطلعوا بقى يشوفوا يشوفوا الصحابة بقى ويشوفوا صدر الإسلام إنه عايز سبحان الله بالفطرة فالأرض المقدسة محدودة يعني محددة الأرض الحرام مكة سبحان الله محددة محددة المعارف حتى هم عملوا دلوقتي إيه بوابه كده وانت داخل من ناحيه اليمين تشوفها كده بوابه كبيره عليها رفعه كده وانت داخل على مكه تعرف ان دي بدايه الايه؟ بدايه ارض الحرم او الايه؟ الارض الحرام التي لا يجب ان نحصر صيدها ولا ان نقتلع حشيشها النب- النبات اللي فيها ولا نظلم فيها والسيئه فيها مضاعفه والحسنه فيها مضاعفه ونسال الله ان ينصر الاسلام والمسلمين وان يحفل دماء المسلمين وان يوقع الكافرين بالكافرين وان يخرجنا من بينهم ملك يفضل المسيح الدجال في الارض 40 يوما 40 يوم الناس تشوف منه الايه والناس تبقى في في شده وفي كرب حتى ينزل المسيح عليه السلام اه ينزل سيدنا المسيح عند المناره الشرقيه شرقي مكه وبعدين يعرفه الناس فيدخل على المسلمين مساجدهم فطبعا الامام تخيل الامام في مسجد لقي سيدنا عيسى داخل من الباب هيقول له ايه؟ تفضلت صح ولا لا؟ فيقول كلا انما صل انت وانا جئت تابعا لمحمد صل انت كمان وبس. ويصلي سيدنا عيسى مذموما خلف إيه؟ امام المسلمين في اي مسجد سبحان الله يتتبع المسيح الدجال حتى قال صلى الله عليه وسلم في مراجع مسلم يلقاه على باب اللوت باب اللوت اللي مدينه الايه؟ اللوت اللي فين؟ في فلسطين اه واخد بالك هو حوض اسرائيل في ايه؟ في فلسطين الله يفتح عليك ربنا يعيشها ان شاء الله باذن الله سيبك من النصابين اللي هم لا دول الغلابه اللي عايشين في الخيام هناك فعندما يراه المسيح والدجال لما المسيح يرى المسيح عليه السلام يذوب كما يذوب الملح في الماء يذوب فيحصله هناك ثم يوحي الله سبحانه وتعالى بعد ان يظهر ياجوج وماجوج وهم من كل حدب ينزلون واقترب وعد الحق ونقض الطور واتهز السد اللي كان عامله للقرنين وبعدين ينزحوا في الارض ويشربوا بحيرة الصبرية وبحيرة الصبرية عشان احنا اللي في فلسطين ماء أعز وسبحان الله آه، ينشر الفساد في الأرض فعندئذ هاتان القبيلتان الجرجريتان المتعاطتان المسلمين يدعوا ورا سيدنا عيسى فربنا يقول لعيسى يا عيسى حرك بعبادي جانب الطول كل عباده روح ايه؟ ناحية جبل الطور كده في صحراء سيناء عشان شوية المؤمنين اللي باقيين ايه؟ يفضلوا ثابتين على الايمان بتاعهم عندئذ يدعو عيسى ومن معه على هؤلاء القوم اللي هم يأجوج ومأجوج فيقامون في النار في رقابهم يجيلهم جدال او فيروسات او ميكروبات او امراض جلديه في ايه رقابهم فيصبحون فردا يصبحوا عليه كلهم ايه؟ اموات فعندئذ يملا نزلهم الارض الريحه بتاعتهم بتاع كتب يعني الات مؤلفه واعداد كبيره لا يعلم عددها الا الله تاتي طيور لها اعناق كاعناق البخت اللي هي الطيارات ايه؟ الجبل زي شوف- يعني طيور كبيره كده فتاخذ هذه الكتب وتلقيها في البحر ثم تمطر السماء مطرا تغسل الارض من نسلها ثم تهب ريح تقبض المؤمنين من تحت آباطهم فلا يبقى على الأرض إلا لقع ابن لقع عليهم تقوم الساعة. دي يعني معذرة لما كنا شردنا وكنا بنتآخر في بداية الدرس لكن يعني هذه هي الأحوال لأن حقيقة قعدت كده بتدبر الموضوع لقيت أنه لم لم تبقى علامة من علامة الساعة الصغرى إلا وظهرت فهو بس الا ايه؟ لان من ضمن العلامات الساعه الصغرى ومن اواخرها في الفتن والملاحد ان ينحدر آه، نهر الفرات عن كنز من ذهب كل الحديث ده انتوا ايه؟ سمعتوه من ايه من كام سنه في ايه؟ في حلقات السنه الاخيره ان ينحدر نهر الفرات عن كنز من ذهب او جبل من ذهب ده كلام سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم فيتقاتل الناس عليه يتقاتل الناس عليه يموت من كل مئة تسعة وتسعون حتى يقول كل واحد منهم ليتني انا الناجي ليت انا اكون اللي ايه اللي انجو وابعد عن الايه المساحه دي لا يدري القاضي لما قتل ولا المقتول لما قتل ثم لا يجدون شيئا يعني بعد ما تقاتلوا ما حدش هيكسب ايه حاجه لما تكون الحكايه ايه خطفتها وصارت وخدوها الاوروبيين والامريكان وكل سنه وانت طيب ابو طيب المهم اذا نحصل بقى ونسال الله ان يعصمنا وان يعيد الينا ابناءنا كاملين راهبين وان يوفقنا واياكم الى ما يحبه ويرضاه وان اراد ربنا بعباده انما قد يحضرنا اليه معافين غير بارئين ولا مسؤولين ولا مغيرين ولا مبدلين ولا ضالين ولا مبدلين ان ربنا على ما يشاء قدير فسيدنا سويد الازلي لما دخل على الحبيب بيساله من انتم هو كان سبع طبعا ومن تنسيته من الوحيد من لا ينسى لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله لا اله الا الله سبحان الله آه، كنت تابع طبعا وقفنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من القوم كنا مؤمنون إجابة أنتم مين احنا مؤمنين شوف بقى ال- التعليم بتاع سيدنا حبيبة لكل شيء حقيقة وفي رواية ثانية لكل حق حقيقة في علامات أنت مؤمن في علامات إيمانك قالوا خمس عشرة خطوة خمس آمنا بها وخمس عملنا بها وخمس تخلقنا بها في الجاهلية إن شئت أبقيناها وإن شئت تركناها كلام طبعا كلام ناس ايه؟ لا بأس عندنا عندنا 15 مؤمنين الصلاة الإيمان كلها ال 15 حاجة خمسة احنا مؤمنين بيها وخمسة احنا ساكت بيها وخمسة احنا متخلقين بيها للأيام اللي قبل الإسلام والله لقيتها صح ثبتنا عليها لقيتها غلط ولا لا شوف الأدب مش اللي الست تقول لا أنا أصلي وأصوم أه لكن الحجاب لا ليه ست؟ الله عايز تاخد حته وتجيب ايه؟ اه هو كده يعني إيه؟ تاخد الحته اللي تعجبها سبحان الله ده يقول لك ايه؟ انا فاضي اه بس موضوع الغيبه دي انا ما اقدرش ابطلها الله ما تاخد الكتاب كله واحنا بنبيع تمام الطعم السليم والسليم المطعم لا ده الكتاب كله دكتور عمل قولوا سمعنا ورفعنا بتاخد الحته اللي على هواك وتسيب الحته الله تلاقي الراجل في الجامع يسال انا عايز اعرف حقوق الزوج على زوجته اما تسال ايه واجبات الزوج ناحيه زوجته وحقوق الزوج لا تسأل في اللي يهمك ها؟ بس كلمنا عن سر الاباء طب وليه ما كلمتش برضه عن سر الابناء؟ اه طيب ابنك لازم ان يبرك لكن برضه انت ايه؟ غير تبره برضه ما تبقاش عاقله بس انا عارفه ايوه اه لما تمنعه عن المسجد عقوق لما تجوزه اللي في مكانك انت اللي مش محجبه ده عقوق بنت اخوك ولا بنت اختها لما تكون امه ده عقوق ليه لانك تجوزه ما انت اتقي الله عشان تحافظ له على ايه؟ على بيته وما وما تطلعش عينيه زي ما امه طلعت عينيه ايه؟ آه، من طبق اه يعني يعني ايه عيد التواصل للبيت مره ثانيه هتقاوم البيت من 40 سنه عدل ميزان الخوف يقول لك انا اصلح الكون اه انت تفتح الكون كونك انت صلح الكون اللي انت عايز فيه الكون اللي انت عايز فيه في بيتك فكنت في الزيجة او الام زوجت راجل ولا قالت لها تزيج اللسان ولا رمزاي ولا ولا ولا تروح جايبه اللي بتاع عليك كويس بقى كفايه الست بغرضها ولا عايز تقعد مع مرتين تبقى بلوتين وبلوتين في الجناح دي وجعلك الحلاله لوحدك فانت مسلم يجب ان تعاون في ابنائك ما لم تحققه انت بالذات في مساله الصحبه والدين اخويا قولوا لي بقى الخمسه اللي انتوا امنتوا بيها الحديث ضعفه بعض علماء الحديث ولكن قواه آه، قوته اثار اخرى وذكروا الامام احمد في المسند ووصل الى درجه الصحه المهم خلينا احنا في الايه في الحديث اما التي امنا بها يا رسول الله خمسه نبويه فنحن نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر ويشرك إيمان بالله إيمان بالرسل إيمان بالغ- بال- بال- بال- بالكتب المنزلة إيمان بالملائكة إيمان بالإيه؟ باليوم الآخر كل دي إيه؟ غيب الله عز وجل بالنسبة لبعض الناس غيب لكن بالنسبة للمؤمن ها وفي كل شيء آية تدل على أنه الواحد آه. الله لا يغيب ابدا عن المخرج بالعكس انت ترى اثاره في كل وقت وفي كل حين وترى رحمته ها انظر الى اثار رحمه ربك اثار رحمه الله موجوده في كل حته لما يشفي المريض ولما يغسل الفقير ولما يوفق ولما يحل المشكله ولما يسهل العبير ها ولما يدفع الصلب ولما يهدي العاصي ولما يدعو عن المذنب كل دي ايه؟ ايات من رحمه الله عز وجل. ايات يهلك الظالم يقع الظالم في الظالم ها يعطى المفروض كل دي ايات من رحمه الله ها لما السمو تصحى كل يوم ايه من الايات ده ولا لا؟ ها يا خبر دي من اكبر الايات بس انت عشان التكرار بتلك النعمه لا ده استثناء سبحان الله الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها يعني ال- ال- النوم ده صوره من صور الموت ولا لا؟ اسمع كلام الحبيب النوم اخو النوم النوم ايه؟ اخو النوم ده كان كل ليله سيدنا الحبيب يروح يقول ايه؟ ايقظوا صواحب الحجرات ايقظوا صواحب الحجرات رب ناعمة في الدنيا بائسة في الآخرة رب ضائعة صاحبة في الدنيا جائعة في الآخرة جاءت الراجفة تتبعها الراجفة جاءت الراجفة تتبعها الراجفة جاءت الراجفة تتبعها الراجفة جاء الموت بما فيه جاء الموت بما فيه جاء الموت بما فيه تخيل واحد لما يسمع الرسول يقول كده كل فجر يصحى ولا ما يصحاش؟ يصحى في الستات يحصل على مين؟ على سيدنا علي مين عند سيدنا علي في البيت؟ حبيبته فاطمة سبحان الله يا علي يا فاطمة أنا تصليان في الصلاة سيدنا علي يقوم يفرق عليك يا رسول الله إن أرواحنا بيد الله إن شاء قبضها وإن شاء امسكها فيترسم الرسول ويضرب كفة بكف وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وكان الإنسان أنت تجاوب على أم خلاص لازم تقول أرواحنا بيد أم خلاص يا رسول الله لكن كان حبيبه ولا لا؟ حبيبه كان يدلعه يقول له إيه؟ يا أبا تراب انت ابن التراب ها ابو التراب وابن التراب لو قلت لواحد انت ابن التراب ها والراجل قال ايه جماعه قعدوا مع بعض ها واحد من سلاله ايه من سلاله اميه بن خلف اللي هو ايه لو انزل هذا القران على رجل من القريتين ايه عظيم قال انا ابن عظيم في القريتين اهلا وسهلا الثاني بقى ايه قاعد ان جعفر المنصور ابي جعفر المنصور له ايه امير المؤمنين قال وانا ابن امير المؤمنين يا خبر ابيض ده ناس قالوا لي اول رجل غلبان على التحال ومفيش قال وانا ابن من امر الله الملائكه ان تسجد له ها مين اللي غلط بقى؟ ها شوف المصحف شوف المصحف ناس كانت بتفكر انا انت ابن امير المؤمنين أنا- طب انت ابن طب انا بقى ابن واحد ربنا قال لي مالك الجود والاب لا انا انا بني ادم ولا بني ايه؟ بني ادم آه، يعني لكن الراجل قاعد ياكل عند امير المؤمنين هارون الرشيد شوف الناس كانت سهله القران وامير المؤمنين ساهم واللي قاعد معاه ساهم واحنا فاهمين ولا غيرنا فاهم ونسال الله ان يكرمنا نسال الله ان يكرمنا سبحان الله قاعد ياكلوا حاجه زي السماع حريره او حاجه زي العص- العصيده كده عاملين حفره فوق وحاطين فيها ايه؟ عسل لحم فبياكلوا بحاجه زي المعلقه كده فالطير بتاع امير المؤمنين راح فاتح فتحه راح كل بتاع ايه؟ نازل من عنده الايه؟ العسل ابو سهل اللي محطوط ده امير المؤمنين بص له كده قال له اخرجتها لتغرق اهلها ها؟ خد بالك؟ قال له لا يا امير المؤمنين بل سقناه الى بلد ميت كلام حلو ولطيف ويهزر ومرتاح ما يتعداش اربع قران لكن يستخدمه في ايه؟ في منطقه الصحابه بيقول لك آه، فاهم انت اخوانك في ال- التراويح طبيعي الكل ما يكون ال- الجماعه اللي بي- اللي بيذكروا دول يتطوعوا دول يشتغلوا المزمار وواحد يجلس قدامهم ها همهم في ايه؟ مش في الفكر همهم في الاكل الايه؟ الذكر ده يخدم بايه؟ باكله يبعتوا واحد من برج قدامهم واحد ايه اللي هو الكوماندو بتاع الاستطلاع واحد يعني يقول له روح كده تمسك لنا كده ايه الموضوع ها يرجع انت تبقى قاعد معاهم مع ان الشيخ حاجه بتكلم بالكود يبقى بالايه؟ بالشفره يقول لهم اطرحوا شيخ الدرس عندكم انت بقى فاتح ايه؟ بقك يعني الدرس عندكم يعني اللحمه جوه الرز خلي بالك كنت الرز فيه ايه؟ يبقى الليله خير يبقى فرحانين اول مره رايحين ويذكروا الكلب قوي ها يرجع مكتئب بقى وبوز كبريت والله يحتفظ بين حرارته ايه البحر الابيض ده يبقى رز بلبن انت قاعد في ال- في ال- في المجموعه الغريبه دي انت مش فاهم لكن هو بقى ياسين بينهم وبين بعض ده جماعه جواهرجيه رحت دي حاجه يقول لك كلمه وبعدين تروح عند واحد تاني يقول لك نفس الشارع وقال ايه ده؟ يروح يديله كلمه الجواهرجيه لهم ايه؟ لغه مع بعض ولما يقعدوا الاثنين اصحاب بعض جواهرجيه وتقعد تشتري منه حاجه يقول له مش عارف ايه الثاني يقول له ايه؟ تعالى قاعد كده عشان هم بيبيعوك ويشتروك لبعض وانت سبحان الله ودي يعني وان لم تكن فيها شيء من ال من ال- التجني او الغش المهم ان يكون ايه بيبيع بما يرضي الله عز وجل المهم تعالى نرجع لايه لسيدنا سويد الازلي قال احنا اول علامه في العلامات بتاعه الايمان ها الخمسه اللي عملنا بيها الايمان بالله ودي مش غلط هذه شهادة ليه؟ لأنك تشهد الله عز وجل في كل وقت وفي كل حين في صغير الأمر والكبير أنت ترى الله عز وجل وبعدين قالوا كمان بنؤمن بالملائكة الملائكة غير لكن لما تقرا في القرآن وربنا خلق الملائكة وجعلهم إيه؟ أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يبقى ده غيب ولا شهادة؟ خلاص صار الغيب إيه؟ شهادة لأننا نصدق ما جاء في كتاب الله يعني بيقول ربنا إيه؟ يبقى يبقى حقيقة حق وحقيقة يقولوا بالرسل ولا نفرق بين أحد منهم انت ما يعجبنيش مش عارف مين لا مش انت اللي يعجبك انت لا تفرق بين احد من رسل الله وبعدين يوم الكتب المنزله بالتوراه وبالانجيل وبالزبور وبالصحف موسى ها وصحف ابراهيم وهكذا سبحان الله آه كمان بيؤمنوا باليوم الاخر بس ايمان عملي ما كانوا بتتكلم واحد ولا لا؟ هو يوم اخر ولا لا؟ يقول لك اه في طب كيف؟ كيف نفسك يقول لك لا على قد ما يقدر لا على قد ما تقدر ده انا عايزك تبقى زي التلميذ اللي مستعد للامتحان مستعد ان يوم ما يجيله ملك الموت يبقى جاهز للقاء الله عشان الوقوف امام الله عز وجل عملي لبيك يا رب عملت ايه؟ عملت ادي كتاب اهو هذا بقراه في كتابي سبحان الله وقال روح قدام الامر المسلم في زمن شرائح القاضي فجاب علي دليل براءه المتهم الهاء مقرر في التاريخ قال اسكت يا رجل هذا يقال يوم القيامة قال أيها القاضي يوم القيامة سوف يؤتى بحسناتي وسيئاتي أما أنتم فلم تأتوا إلا بسيئاتي أقول يا ربنا يجيب حسنات والإيه وأنت أنتم كمان على السيئات لأن لما البقرة تقع يا صفار أنت مسجلين لكن كان مدير نصاب كان مدير بكيه كده يا ابني ما انت كنت في الوضع والكلام والضغط الروح حارب يا رب العباد لا اله الا الله وسبحان من له الزوال وسبحان من لا يزول ملكه سبحان الله الكل يبنى ولا يبقى الا وجه ربك ذو الجلال والاكرام فكل الخمسه اللي انتوا امنتوا بيها طب الخمسه اللي انتوا عملتوا بيها نحن نشهد ان لا اله الا الله ان محمدا رسول الله ونقيم الصلاة ونؤتي الزكاة ونصوم رمضان ونحج البيت إن استطعنا إلى ذلك سبيل حج لكن كويس طب الخمسة اللي تعلقت بها في الجاهلية إيه؟ قالوا الصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء والثبات عند اللقاء وترك شماتة الأعداء والتوكل على رب الأرض والسماء اه ده كلام ايه؟ ايه الحديث قاعد فيهم؟ في كلام حلو قال حكماء علماء من فقههم كادوا ان يكونوا انبياء ها؟ وانا ازيدكم خمسا ليتم لكم عشرون الرسول كان يكمل لهم بقى فلما انتوا ناس حلوين كده واخلاقكم الشكل ده ومعاملتكم بالطريقه دي وايمانكم بالمنطق ده وبالتصرف الجميل ده يبقى خدوا كمان خمسه من عندي تعالى الاول خمسه بتوعهم اللي هم ايه؟ اول حاجه الصبر عند البلاء برضه الواحد عندها شويه الصبر ما الصبر يبقى على ايه؟ على حاجه ضد الله ضد يعني واحد النفس صبر على الم على مرض على مضايقه واحد على ضنك معيشه على بلاوي على مشاكل مسلمين اقول له ايه؟ يجب ان يستسلم الانسان بالايه؟ بالصبر الصبر الصبر سبحان الله وبعدين آب الشكر عند الرخاء والله الصبر عند البلاء دي سهله عارف الاربع فيها الشكر عند الرخاء لان الناس لما ربنا يوسع عليها ها واذا انعمنا على الانسان ايه؟ اه رفعناها بجليل واذا مسه الشر كان يعود اه يقول لك الله سبحان الله لان هو لما لما سيدنا ايوب عليه السلام احكام سنه مريض يقول المفسرون ثمانية عشرة سنة 18 سنة لا يتحرك ده انت يوم انفلونزا يا الله ايه ده؟ الطب الشافعي هتقول الدكتور ده يقول له ده تاني انا زهقت من رقص السرير يا راجل خف شويه ده كل ده من الذنوب اللي اللي عليك بتمثيلك بتلبس بتلبس سبحان الله فابليس دخل عليها وابليس دايما يحب يأيسك من رحمه الله ويحب يقربك من فضل الله ويحب يشد امام رحمه الله قال له يا ايوب لو كنت نبي الله حقا لدعوت الله ان يفرج عنك ما انت فيه انت نبي وانت رسول طيب اعظم اقولها ربنا بقى يشيل الهم اللي انت فيه قال له يا ابليس انا في نعمه لو علمتها لحبستني عليها قال له فين النعمه دي؟ واحد نايم مشلول ما بيتحركش والحشرات تقوم حواليه سنه يهشها لان الشرس من ايديه كمان فقال انا في نعمة الرضا عن الله قال لي ربي يا ايوب ارضى بما قسمت لك تكن اغنى الناس فانا راضي بما قسم الله لي يا الله يا الله على الرضا اللهم اجعلنا من الراضين واياك فانت الرضا دي مسألة ايه اللهم اجعلنا من اهل الرضا عنه سبحان الله يا ابليس عشت سبعين سنة صحيح البدن صحتي قعدت معايا سبعين سنة واستحي ان اطلب من الله الشفاء بعد ثمانية عشر عاما من المرض امام سبعين من الصحة عيب قوي انا اطلب ربنا فيه مراته خرجت راحت تجيب له الدواء اتاخرت عليه حلف بالله لو يضربها 100 عصا والحلف حرة لكن مش عارف بقى المريض بيبقى ايه؟ بيبقى نفسيته الطفل عايز حد ايه؟ يدليه وربنا يصبر كل انسان مريض وكل انسان عنده مريض والله ما يشفع مرضنا ومرض الصيام لان المريض عايز ايه رعايه وعايز متابعه وعايز صبر وعايز انتظار والمسلم لما يموت وهو مريض احسن لما يموت وهو مريض ليه؟ لان انت لما تموت وانت مريض تموت وانت دليل لله تقول يا رب اشفيني ها؟ وربنا يستجيب لك الدعاء بان يشفيك من مرض الدنيا كلها ويعلم عنك وحدته شفاء ما بعده شفاء حلوة بس لو كانت الحقيقة لتمنيت ما عند الله خير من ايه ما عندك في الدنيا واولادك فيهم بقى ايه رب لا يغفر ولا ينام فلما اتأخرت مراته نزل سيدنا جبريل قال له ربنا بيقول لك اضرب برجلك في الارض قال له انا اضرب حرك قال له بس اضرب اركض برجلك حرك رجلك تتحرك المسؤولة راح بارق برجله طالع نبع ميه قال له مكتب هذا بارد مغتسل وشراب بارد وشراب بارد وشراب بارد اشرب ها وايه واغتسل راح واخد من الميه اللي نبعت تحت رجله شارب ومغتسل رجع ايوب بتاع زمان دخلت مراته بتقول له يا اخاه الم ترى ايوب زوجي شفت ايوب انت راجل قاعد يا اخويا منور انت اللي صحتك تخش الحضر شفتك ايوب ولا انا ايوب ايوب مين؟ بقول لك ايوب اللي كان مريض اللي انا سايباه نايم المحراب نزل اكتفاؤه من عند الشافي خلاص شاف الكريم سبحان الله تعالوا بقى انا حلفت اضرب البيت عم بس اتاخرت ليه؟ طب الست الصبر دي ربنا بس يكرمها ها؟ قال يا ايوب خد 100 عود من اعواد الخمر عارف انت عاوز الخط؟ ها؟ ايه ولا خفيف؟ خفيف؟ ها؟ للفوق في حجمك واضربها ضربة واحدة إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. اه قال له ايه؟ قال له اضرب ايه ولا تحنس؟ ما تبقاش تحنس تاني انا بضرب الست اطمان حبيبي ها؟ دي ما تتضربش. اللي تتضرب موديل 91 الموديل ده ما تضربش. يا عم انا مالي حد كده اضربه المسألة ان انت اذا اتقيت الله يغفر الله لك يعني زوجتك وخلاها طيعة والست الصالحة اللي تستقيم مع الله ربنا يذلل لها زوجها ويخليه هادي ولطيف ما يبقاش كتر ولا رخم وقعدته تبقى حلوة قعدته ما تبقاش شديدة على القلب وبالعكس تبقى ايه لما يليق شوية يوحشها لكن سبحان الله العظيم في ناس لا تحل السعادة إلا إذا غادروا المكان في نفسه وبناس ان غابوا يعني حل الناس اليه وان ماتوا فرحم الناس عليهم اللهم اجعلنا منهم يغفر عليهم يبقى قالوا احنا بقى نصبر عند الجلال وبنشكر عند الرحمن نشكر ها الولاء حب عند اللقاء اه لما يكون في حرب ما ايه ما نجريش ما نوريش الادبار ولكن نثبت ولذلك سيدنا عبد الله بن ام مكتوم اللي لسه فيه ايه عبس وتولى كان ايه كان جحيم عبس وتولى ان جاءه ايه الاعمى هو ايه سيدنا ابن ام مكتوم جه في القادسيه وقال لهم قال لسيدنا كعب اريد ان اقاتل معكم لا ازاي فرد الحرب ازاي ليس على الاعمى حرج ربنا وضع عندك الايه الجهاد انت انت مش مكلف بالايه بالقتال بس اريد ان اقاتل حرمه الشهاده طب دي كانت ايه قال انا امسك الرايه بتاعت الايه الجيش وانا كفيف لا ارى غلبت ان غلبت انا مش هتحرك طالما المسلمين كانت الرايه مرفوعه هيقاتلوا باذن الله يا سلام رفع الرايه يوم القادسيه ورزقه الله الشهاده ومن اخذ الله نعمه العينين لا يجد له جزاء يوم القيامه الا ان يبيح له وجهه الكريم ينظر اليه بكره وعشيه سلام يا الله يا كرمك يا الله يعني ربنا اللي ياخد منه الحديث عن حبيبتيه ربنا سمى العينين ايه حبيبتين بتوعه ما اخذت من عبد حبيبتيه الا ولم اجد له جزاء في الجنه الا ان ابيح له وجهي يتمنى فيه او ينظر اليه بكره وعافيه يا سلام يا كرم الله لا اله الا الله ولذلك العينين كمان اللي ما تجيش عندهم النار اللي بكت من خشيه الله واللي بكت تحرس في سبيله والتي غضت عن محارم الله غض بصر عن محارم الله أن ربنا ما يجيش عند العلم بايه نار يا مصر غضوا ابصاركم عن عورات الناس يغض الناس ابصارهم عن عوراتهم ومن غض بصره ها؟ كشف الله له بصيرته اللي يغض بصره ربنا يقول له انت في الايه في الايه في البصيره ليش بصرك لبر بصرك الكثير واحد يقول له أتعرف قبيل أبي حنيفة؟ قالوا نعم قالوا خذوا ليه؟ قال اترك اترك ثلاث منحنيات وفي المنحنى الرابع البيت الثاني على الشمال ده مين بشار بيوقف لمين؟ للمفتح قال له ربما يأتوه تعالوا يفتحوا لنا مين بيقول مين؟ قال المفتح بيقول لي بشار اشتريت على ايه؟ شغل وانا مش وراك فبشار نايم بنفس كده الراجل ويقول ايه اعمى يكون بصيرا يا ابا لكم ان ضل من كانت العميان تهديه وبعدين ضحك بشار وقال ايه؟ قال ومن تكن الغ- ومن- ومن جعل الغراب له دليلا يمر به على شيء الكلاب. اللي خلى الغراب كويس ده اللي هو مرشد يبقى ايه؟ ما بلاش مرشد فيه، يعني مرشد في الطريق يعني. مرشد في الشركه ها؟ اللي يرشده في الشركه يكون غراب يعني نسأل نفسه، لو قعد هيعدي هيأتيه ال- مع- مع- محل الاطار الغراب هيأتيه عند الايه؟ عند عند دي فسبحان الله، الصبر عند اللقاء. ال- ال- الثبات عند اللقاء يثبت يثبت ذاك ال- آه، المتنبي قال ايه؟ الخيل والليل والبيداء تعرفني اللوح والرشد والقرطاس والقلم كده فيقول عليه جماعه ايه؟ من اعدائه مع الخدام بتاعه قالوا انت بقى اللي بتقول الليل وال- ما خفتش يا اخي كده خلاص بارك الله فيك سبحان الله المهم ف سيدنا علي الرسول سمع سلمون دخلوا واحنا بشر بشر ولا مش بشر؟ آه. لا معصوم الا رسول الله آه. وعلى على هذا حصل تاثير إيه؟ العوامل البشريه بعد ما عدد من الكفار وعلي قال نعم يا رسول الله أأنت أشجع العرب؟ أنت الشبيب بتاع العرب؟ قال يقولون ذلك يا رسول الله. ماذا قال رسول الله يعني أنا؟ مش أنا اللي بقول يعني إيه؟ الناس بتقول كده فارس العرب مين عاد معروف هل يقولون ذلك يا رسول الله هل هناك فارس خلف هذا الجبل يريد ان يبارزك ان تبارزه ابارزه الاول ان نروح فريق فارس مرتب ورا الجبل الجبل النحاس تبارزه على جبل بدات المبارزه اوقع الفارس وعلي على الارض اجعل امام امام الله ايه ده؟ المره الثانيه مره الثانيه مرة ثالثة عاد يوسف كل مرة قال لا استخدمك بالله استكبر عن وجهك قال له رسول الله آه. مكتوب على الامور بالفرحه احسن الجمهور ياخدوا ده لان ده مؤيد ها انت الصخره وقفت في ايه؟ في الخندق محضرين والشباب ليس بيحضروا في الايه؟ في الخندق. قالوا صخره يا رسول الله مش قادرين ابدا خد عن ده انا مش هبدا في ميه حد انا في ميه مش اول ميه واحده شوف بط كده حط على ايديه وراح رش على ايه؟ في الصخره ذلك كما يذوب البلح في الماء في ميه ايه؟ ها؟ يعني امسك بالشبر كده لكن الفارس يضرب حبيب في اداء صخره تانية يا رسول الله بالمكان تضرب هات المعول هات العسل هات الكاس راح ايه؟ خبط بسم الله وراح خبط اول خبطه هل رايت خطوره الكاس ومحاصر ومحاصر كاس ايه؟ راح فرقر رايت قصور اليمن سبحان الله راح فرقر ما تنسى انت تعمل كده هل رايت المجاهد عمرو الكسرى انت حواشي يسقطوا وقتها ويتفكروا ويستفسروا ولا واحد يطلع ينفذ على الناس في ناس تطلع يقول لك دول تنكب دول والثلاثية أسود دول دول ياخد السور ولا يطلع نفسه كل الناس ربنا يفرجها وربنا يغفر الأمر وربنا يجبر العقبات ويستفيد من فوائد الشربات هذه وربنا يفك صدمات الله وتنزل رحمة ربنا بفضل لحبيبكم يعني تركب كده بدون حد قاتل كم أصوات لكن ده حرام فانتوا تفكروا الناس يعني كده وانتوا الناس تمام حرام كانت ايه كنت كده مرضى هذا اللي راح تطلع على الناس ربنا يقول انا مش هقول انا شفت الفطور ده كنت عارفين الفطور ده رايت الثبات حرام بس يشعر ايه الثبات قال علي كرم الله وجهه اما اذا قبل الوقت وحرت الحلق فاعتراف المعركه ايه على اساسها كنا نحتفي بظهر رسول الله عليه الصلاة والسلام اللهم صل على النبي يا رسول فكل استفاقة ورمين وقاعد في مؤخرة ورا بعض ما تفتحتها دون الكتاب هم كلهم فلا يكون أحد أقرب إلى العدو منه أقرب واحد فيه هو صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم سبحان الله وذكر اللي يتعلموا الرماية كان يعدي عليهم ارموا بنو اسماعيل فإن هداهم كان رامدا علمه الراجع عشان ما يكونش ايه يعرف حدود القتال حتى اذا سلك للقتال يوما يجري حدود الايه؟ حدود القتال. يبقى الكلام ليس بالحق. في كلام. قال شر شباك الاعداء رحم الناس. الشباكه تبتليك انت بما فيمن تمسك به. يعني الشباكه لما تثبت واحد ربنا سبحانه وتعالى يمتلك نفس الشيء اللي انت الحمل الشركة تماما لا تعير او لا تعب بالشمس على اخيك فيعاتب الله ثم ايه ثم يستريق والعياذ بالله رب العالمين الرسول لما اتفق المنتظرين عند البلاء والكافرين عند الرخاء والكافرين عند الشقاء وترسيل الشمال على عند الاعداء سبحان الله ومتوكلين على رب الارض والسماء نفسها كمان الرقباء او تقولوا خمسه كمان عشان ايه؟ الاعظم لا تجمعوا ما لا تأكلون ولا تجدوا ما لا تسكنون وتوكلوا على من أنتم عليه قادمون وارغبوا ما أنتم إليه آمنون الله واسألوا فيما أنتم عنه راغبون واحد من يقول الشيء كله يقول لا اله الا الله الكلام الحديث الفرق بين البلاغه بتاعت الاعرابي او العربي والبلاغه بتاعت لغه الحديث والفرق في الكلام قالوا بقى انا زودت ما تسمعوش حاجه انتم بتسمعوها كذب كذب كمان ايه بس حاجه بتتكلم كذب طب ما بكره يعني هتروح لا يا اخي تطلب وحضرتك تطلب انت كده كده هتموت صح ولا لا؟ سواء وقت ولا ما وقت هتموت في الوقت الذي يريده الله لا تسمعوا ما لا تأكلوا لا تسمعوا ما لا تأكلوا والسمكة والحية من الحاجات اللي بتتحط في الفريزر ولا بتاع الفريزر لمدة آه، ست اشهر وثمان اشهر تسد الشتاء في الصيف بتسد بتعز الدنيا في مادتها الغذائية وقيمتها الغذائية واسألوا العلماء بتوع الحسابات والجماعة بتوع حفظ الأغذية ويقولوا لكم ايه هو بالتالي حتى منظمة الدواء يقولوا لكم الكلام ده سبحان الله لكن الحاجة أول دواء لأن ال- آه، التدريب آه، لما تعمل الحاجة بتفصل هذه المأكولات إيه؟ أشياء كثيرة من مما فيها سبحان الله فلا تدفعوا فلا تدفعوا الحاجة اللي مش هتاكل منها ما تدفعش كل على أكل حرام وبعدين قالوا ولا تبنوا ما لا تسكنون ولكن الفلوس لا لا نحن اللي بتاعتي حرام ايه بسيط يعني ربنا يوفق عليك بقى اه ربنا يوفق بس ايه بس انت واحد حرام حتى العلماء بيقولوا ايه بيقولوا الحاجه اللي انت حاططها في الدين ما تستخدمهاش مكانه للشيطان يعني ازاي احيانا تدخل عند لكن يكون قوي يكون كتاب وكتير صغيرين كتير حاجه حلوه كده يكون عايز طالع مثلا زي حالات كده بتتكلم ولا بتتكلم وخلاص بقى عايز اي حاجه تتكلم عليها يروح يعطل يقول اه ده انت منظر طب ايه؟ ده كورس لا ده مش دعاء اما كورس مكتوب اهو بس لو استنى دعاء انا كده مش هكمل في الوقت. يقعد بقى ايه يخنطر واسمه الشعر ده ها وعايز يقول قالوا لك ده مفيش كل واحد متخصص في حاجه مفيش دلوقتي عيال في واحد متخصص في الايه؟ في توظف الصلاه هو في الذين اسمه فندق فندق ده يخليك ايه تمر الصلاه بتاعته يقعد يتكلم في الصلاه لازم لازم الكلام طبعا انت ما ركعتش عم انت ما ركعتش طبعا انت توظف الصلاه ده فندق في واحد لا يخصه في الصدر غريبة يخص في شعبك يعمل ايه؟ قال يا مخي وقد يقول ليس كالحمر العبد كأنما أخرج ريح الحبل فبراه فبراه ايه؟ شرط صلاح في الشقة بس أطلع كده في الصدور الصبح وحط الجنة يا أبو هريرة سألوه سؤال أو صحيح يا أبو هريرة انت برضه يجي يروح عند واحد سألت تطلع عليه من الصبح علي فطبعا الوقت توقف ما دمت انك لم تشم ريحا ولم تسمع صوتا فلا تسمع ريحا عشان نقفل الباب على مين؟ عشان مرة وايه لو فتحنا في الوسواس ده آه، نقطع سبحان الله اه وفي بقى واحد من اولاد الدين شغلته ايه؟ الشعار كده في المراتب لو كنت واخد ايه؟ درس الثلاث 24 ساعة في اليوم شغل على وشه ورد رد عليه دخل الموضوع قول له الدكتور راجل طلاب ايه مش عارف ايه رد يرد عليه الدكتور راجل طلاب يبوظ المسألة ونفس الطفل كل ليلة يجمع عياله يتخذ عرضا على الماء فيجمع عياله فيبحث من خفض او من افسد في السبب طبعا تقولوا لي بقى ايه الحفله بتاعت يوم عامل شباب ايه؟ القلوبة اللي بيقف في الشارع وبيسرق والقهوة اللي يجمعهم المعلم ويشوف الايه؟ الحب الأول اللي يبدأ انت عملت ايه؟ خرجت وراء فلان حتى شرب خمرا يقول له غدا مجنون ارجع على جنب روح خرجت وراء فلان حتى جمع صلاة الصبح مع صلاة العصر غدا مجنون ارجع تعالى ويبدو وراء فلان حتى اكل درجه مريضه في بكره يشوفوا يشوفوا على الشباب ارجع يجي الشارع رأي الشباب اسمع بدايه بقى ولست وراء فلان حتى طلق زوجته انت أب انت ابني حقا انت بقى اللي ايه اللي دخلت الناس في البيت وضربت الست في الايه في المملكه بتاعتها واتعبتها انها كانت ايه جرت صيفه في الايه سبحان الله وفرجت من النعيم الجبل سبحان الله كل بقى صحات وبلاء وقضايا دخل الحموات واذا وصل الامر للحموات فضل كرا ولا تسال عن السبب سبحان الله فالمسلم سبحان الله يجب ان يستعيذ بالله دائما من ايه؟ من الشيطان ومن ابليس ومن جنوده فاللهم اعنا من الشيطان الرجيم. لا تبنوا ما لا تبنون. لا تجمعوا ما لا تاكلون. اشهدوا اذا انتم عنه راحلون. صفه ايه؟ الدنيا اللي احنا بنشوف اهل الرجل الصالح قال له ايه؟ قال له اين العماره يا سيدي؟ والله يا اخي الامراض قاعد في حته صحراء. تعالوا يا رب. ثم فجأة راح فجأة راح فجأة راح وصل لفين؟ للمقابر قال لي يا عم بقول لك العمار البلد في العمرات في الحته دي قال يا هذا ها هنا العمار وهناك الفراغ كل الذين هناك يأتون إلى هنا ولا واحد من هنا يعود إلى هناك الكل من منظر من السلطة دي والإمارات رأى ما حدش محدش بيتفهم وكله جاي كده كله ايه جاي الواحد يتكلم لوحده قال لك لو خيروا الشمال لأنه ترجع للدنيا تاني يقال هذا نص الحديث الأمان في مرايا الإمام الترمذي عن ابن عباس قال يقال للمؤمن فلكن أول حد أتريد أن تعود إلى الدنيا أن ترجع المؤمن يقول ايه الإدار الهموم والأحزان ترجعان قدمان إلى ربي قدمان أنت ما تعرف إيه؟ كده أنت تعرف يا عيني الراجل اللي فكرت في بيته وأول يا عيني لو يمشي تحت الإمارة ورحلات جنب الناس الحمد لله وعليه تبسامة تاخد قاعدة تاخد ورق وفضل سبحان الله فلذلك بقى اللي كان في هموم الدنيا وبلاويها وشاف ناس كده لمحة يا جدع ده الرسول بيقول يكفى بأبأس أهل الدنيا أبأس واحد في الدنيا اللي عمره ما كان يوم هنا اللي حياته كلها مرض الفيوم ما تكون الجنة رحمة يقولوا ايه؟ لا لا تفرد وتسلم هل سيخرجك الفجر ليلة السلام عالم هل رأيت ملكا من قبل قبل يقول وعزتك وجلالك أنا في النعيم منذ أن خلقتني ومراتك وحبايبك وقريبتك وولادك ايه يا عم انا انا عمري ما شفت يوم في الشر ده انا في النعيم اسمي ايه الحته دي اسمي ايه؟ الكرب بتاع الدنيا كلها ويؤتى بآن عن اهل الارض بس ما اتقت ربنا أن يغطوا في النار غطة ويخرج كالفحمة عمل رأيت نعيما من قبلك يقول وعزتك وجلالك أنا في الشقاء منذ أن خلقتني يعني لمسة في الجنة نفسك المعذبون في الأرض نفسك الموظف الجزء من الجنة ورغبة في النار نفس أهل العشق العشق بجنبه اللهم اجعل خير اعمالنا خواتمه وخير ايامنا يوم ان نلقاك اللهم اجعل مآلنا الجنه بدون سابقه عذاب يا اكرم الاكرم لا تبنوا ما لا تبنوا اذهبوا بما انتم عنه راحلون وبعدين ان يرغبوا فيما انتم عليه سوف تقدمون عندكم رغبه في الايه؟ في اللي عند ربنا بقى عند ربنا ايه قال يا ده عنده نعيم لا يجوز جنة العرض والسماوات والارض اعدت للمتقين قالوا فتحنا يا رسول الله شوقنا للجنة شوقنا للجنة قال يسير اقل ملك انسان في الدنيا مرض اقل ملك واحد ولا واحدة في الدنيا يسير في ملكه في جنة الف سنة لان في الدنيا دلوقتي تملك ايه؟ ساعة 50 متر ها؟ قال اللي غلبان ده قال يمسك فوقه 2000 سنه وهو قال ايه؟ يتمسك الانسان اشتغل يسلم عليه والغلمان اللي اذا رايتهم هتشتغل يقولوها منصورا يسلموا عليه والملائكه يسلموا عليه ثم يؤذن مؤذن قبل الان يسلم عليكم ربكم يا ربنا السلام عليكم عبادي اني قد رضيت عنكم فهل رضيتم عني؟ لا ورضوان من الله اكبر انت كل الدول اللي انت بتتحمل شويه يعني ولكن يجزون الغربة بما صبروا بما صبروا حتى الرسول يقول ايه؟ يقول يشتهي رجل في الجنة الزرع هذا يشتهي في ده عايز يزرع لو ما يشاءوه يزرع يا عبد الله يروح جايبين له الايه؟ السخاوة او الكتلات خلي بالك لكن التقاوى هو بتاع اسرائيل لا التقاوى من اهل التقوى ها فيزرع يدفع الزرع في نفس الوقت فيحكم هذا هو الرسل اللي انا كنت يقول الله الا تسمع يا عبد وانت كلام تقول وهل يقرب فضلك احد يا رب يعني فضل حد يقربه ها فالاعراب ايه يعني الاعراب اللي من ايه؟ من المدينه في الصحراء يعني الا بد انه من اهل المدينه يا رسول الله هي نفس الزرع دول بتوع ايه؟ تورون بتوع ايه؟ بتوع الباديه ما يعرفوش ايه؟ انت مالوش دعوه بالزرع حتى تبسم الحبيب صلى الله عليه وسلم سبحان الله بعدين ايه كمان بالجنه؟ قال لا ده بالسنة كده سبحان الله العظيم يعني يجتمع المسلم يقول ايه انا عايز اقعد مع ابو بكر يقعدوا مع ابو بكر طب عايز اقعد مع عمر بن الخطاب يقعد مع عمر بن الخطاب عايز اشوف ابو هريره اللي هو كل مره تكلم ابو هريره ابو هريره ليه بتشوف ابو هريره ده؟ يشوف ابو هريره ايه يا عمر انت كنت بتعمل ايه وانت بتتكلم وايه وتذكروا ايام الدنيا ان اقل كنا اقل في اهلنا ايه مشفقين تمنى الله علينا فوقانا عذاب السموم انه هو البر الرحيم وفي قراءة انه هو البر الرحيم يا سلام البر الله سبحانه وتعالى بعباده ورحيم بعباده ان ادخلهم الجنه فالله وجعلنا من عبادك الذين ادخلتهم الجنه يا اكرم الاكرمين دي ربما يعني المقدمة بتاعت كل مرة كل مرة تقول لك المقدمة أنا دايما بقرا عن الفقه زي الكيمياء وزي الرياضة تاخد منه ما قبل الفقه في النص بتاع الجارية أو فيما بقي في صلاة الجماعة وصلاة الجمعة هذا الموضوع يابا صلاة الجماعة وصلاة الجمعة صلاة الجماعة بقى هتكلم فيها نقطة مهمة أوي اللي هي صلاة المسبوق صلاة الايه؟ المسبوق اللي هو دخل كل سنة بيصلي دي نقطة النقطة الثانية انت اخذت الركعة انت تحدد ايه الركعة النقطة الثالثة ايه جواب صلاة الجماعة النقطة الرابعة قال لو انا خليت اهل بيتي في البيت جماعة تحسب لي جماعة ولا الجماعة تصح الا بالمسجد والجماعة تبدأ بايه؟ بالإمام والمأموم فرد ولا الإمام ومن خلفه؟ ومن يعم الناس؟ وهل على المأموم قراءة أم ليس عليه قراءة؟ ثم إذا شرع المأموم الإمامة في الحركة واللي يرفع عن النمو رفع حده ويرفع عن رفع حده كان من وقل أيضا مرسلات على الحفظ إذا كان مأمور في الصلاة مأمور كان أنا عرفت جدا ولا الإمام اللي يسجد ولا الإمام ده هذه الأسئلة مرارة الإنسان يعني هو تعلم الإنسان دايما في مسألة صلاة الجماعة يفعل الله لا إله إلا الله أولا صلاة الجماعة مأمورة بإذن الله وده الحال فالجماعة مقبولة ليه؟ ليه مقبولة ان شاء الله؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول ينظر الله في قلب الجنان فإن وجده صالحا قبل صلاته وصلاة من معه فإن لم يجد خلف الجنان هذا النظر لقلوب المأمومين ويحصل عليه ابن صلاته وصلاة المأموم الذي واحد بس من المسلمين الجحيم الله تعالى كل عطاءه حتى نقل الإله والمؤمنين كله ظلم بالشرك ها؟ يقول كل بدر أدرى يقول الله عز وجل يا ملائكة أنا ضربت السلاح بابي وقد أقول صلوا لك ما تفعلون بالأجر واتبعوا يا ملائكة أني قبلتم ولا تحوى الله بالرغم ولا تحوى الله يبقى دول مفرد جماعة يبقى مفرد جماعة ايه؟ على مفرد جماعة خلق زي واحد ها رجله تعبان مكسورة واحد تاني رجله مكسورة لما هم يستفيدوا مع بعض المسجد مع واحد كبير يبقى واحد يفتكر من هنا واحد يفتكر من هنا نفس الحق لكن المقصورة مقصورة مقصورة ها ولذلك ابراهيم الحاجة الناس اللي دي عبارة جميلة واحدة جنب وراء التكنولوجيا ايضا كل جمعة بالعزة ها على عدد اليوم التنسيق الأول الطبي يعرفه الجماعة الأمر موجودة اللي موجودة ايه يجمعنا مصابينا كلنا يتبعد الجمعة كل البلاد تريد الاشتكيرو لمصرف عند الله وكمان من يقول عندي عندي عندي عندي عندي عشان ما يتذكر ولا ايه موجودة كل بيت ايه الست المرجلة هيات حبيت الست ايه كله حبيت الحرمية عشان كل المسافر عقل وكده يبقى صلاة الجماعة معقولة بنقطة النقطة الثانية أن الصلاة بتجارة بس هي بالبس إلا في الإيه؟ في المسجد وكلنا نعتبر في رجل إيه؟ لمن لأن كل حتة في إيه؟ في المسجد خلاص دي الإيه؟ النقطة الثانية طب أنا لو قدمت أهل بيت أخد صلاة جماعة الإمام الشيخ يقول كامل ولكن أقل من صلاة الجماعة إيه؟ المسجد عن عماية كان يشوف آخر جامع في البلد روح يصلي فيه ليه يا معايا؟ قال لك على الأمة وكل أمته فوق من يحضر ويحضر عنه بالسيئة ويحضر والإنسان إذا ترجع المسجد ليه يصلي فالملائكة تكتب لهم الحسنات كأنهم في صلاة إلى أن تقام الصلاة. لأن قاعد كان صلاة إلى كان إيه؟ لأن الصلاة إلى أن تقام الصلاة. تعال بقى لظروف الجماعة مين اللي هم أعلم الناس بالسنة وأحرمهم وأوعهم أو أعتقد التدقيق درجة الوعي لكن لا يستهزوا معصية. يعني يبقى إيه؟ مجاهد لمعصية من المعاصي. ثم لا يعاد ما يقول يقول لك حط القرآن وحط الدخان لا الرجل ايه كما قال ابن عمر وما اريد ان اخالفكم بما انهاكم عنه اريد الا الاطلاع ما استطعت وبعدين قالوا ان سبحان الله لو واحد عيل عنده 12 سنه وحفظ البقره وال عمران وراجل عنده 60 سنه وحفظ البقرة أيضا مين اللي يصلي الإمام اللي عنده البقرة ولا عبرة أقرأهم بكتاب الله أعلمهم بالسنة هو ده اللي إيه اللي يصلي طيب هل على المأموم قراءة قلنا في صلاة الشهر ما عليك قراءة ركعتين الصبح ركعتين المغرب ركعتين العشاء ما تقراش فقراءة الإمام لك قراءة طيب في صلاة السر الظهر والعصر والثالثة في المغرب والثالثة والرابعة في العشاء اقرا بس ما تشاورش على ايه؟ على اهلك المصلي. عقاب المرحوم لا ارى لا في الشهر ولا في السر. الصلاة مقبولة ان شاء الله. خلاص الامام حلال. انا معاك. طيب دي ايه؟ دي مسألة القراءة. انا دخلت المسجد لقيتهم اقاموا الصلاة وبدأوا. انت بتسجد الركعة. قال اذا حصلت الامام قبل ما يركع او في الركوع. بس دي نقطة. لازم اكبر تكبيرة الاحرام الاول وانا واقف زي ما قلنا في اخر الصلاة قبل كده اقول ايه الله اكبر ده وانا ايه واقف. وبعدين اقول الله اكبر عشان أ- الانتقال من الوقوف الى ايه الى الركوع سبحان الله فاذا قلت الله اكبر المرتين دول على سؤال وعلى مهل وحصلت الامام في الركوع وسبحت معاه فالركعة دي ما تتعبش الركعة دي ما تتمحسوبة ان شاء الله طيب انا دخلت في صلاة المغرب لقيت الإمام بيقرأ في صوت يبقى من نظرين الاحتمالات إما أن يكون في الأولى وإما أن يكون في الركعة الإيه؟ الثانية هيبان الأمر إيه؟ لما الأمور تستفيد بعد الشدة صح ولا لا؟ يعني اصبر آه، تعرف النتيجة أروح ثابت السبب الثانية روح قاعد إذا كان في الركعة الإيه؟ الثانية أروح واقف إذا كان في الأولى يبقى أنا مش إيه؟ مفيش صلاة كده لو وقف كان الركعة الثانية يبقى أنا مش إيه؟ بعد ما يسلم هسلم معاه طب هو قرأ الفاتحة بصوت والسورة والسورة راح قعد للتساهل إذا كان في الركعة الإيه؟ الثانية رحت قعدت معاه التساهل وقال يجيب هو في إيه؟ الركعة الثالثة قريت أنا معاه الفاتحة وركعت خلي بالك وإيه؟ وركعت وبعدين بعد ما أرى التسهل الأخير دي كانت بالنسبة لي الركعة الإيه؟ الثانية اللي هو الثالثة بالنسبة للإيه؟ للإمام. قال أستنى لما الإمام يسلم عن يمينه ويسلم عن شماله وأستنى سنة تقوم على طول ليه؟ احتمال يكون الإمام حصل له سهو في الركعة الأولى اللي أنا ما حصلتهاش فلو سجد للسهو أنا مكلف أن أسلم السهو رغم أن أنا ما كنتش بصلي معاه. لأن العلماء بيتكونوا إيه؟ تجيب الإمام انا مسؤول طبعا ايه على ذمة الدماء على ذمة القضية على ذمة الايه الصلاة اللي بيصليها الايه بتضطر عليه انه يسلم آية لا اتكلم بالله لو سجد للشاه يبقى اسكت معاه ما سجدش للشاه اه اقوم اجيب فاتحة بدون سورة الفعل اللي بالنسبة ليه الايه الثالثة يقول لك طب يا سيدنا الشيخ ده انا في الركعة الثانية قريت الفاتحة بس صلاتك صحيحة ان شاء الله لان من رحمة الاسلام خلى السورة سنة مش ركن مش فرض لأن لو واحد صلى الثلاث ركعات بتوع المغرب الركعتين الأولين أو أو الركعتين الأولى بالنسبة للعشاء أو الركعتين الأولى للظهر أو العصر أو الظهر بدون سورة فصلاته صحيحة إن شاء الله ولكن بركة النجم وأكدها المهم إنه يصلي لكن لا بدون فهم عليه يبقى إذا لو أنا نعمل اختبار تاني أنا دخلت في صلاة الظهر لو الظهر كلها إيه؟ سرية ولا جهرية؟ سرية الإمام ما بيطلعش إيه؟ فوق. أنا دخلت لقيت واحد رحت داخل في الصلاة
بالله رب العالمين حركة
اقرا بقيه الفاتحه ولا اركع؟
لا أركع ودي الحجة اللي غلط فيها الأحناف اللي ما بتسهل أنا أقصد الإمام أبو المأمون ما أردت الفاتحة خلف الإمام وركع معاه اتحسبت له ركعة ولا ما اتحسبت له؟ اتحسبت له ربنا أنتوا بتقولوا إيه لا صلاة إلا لهم تتغلى بالمذهب الحنفي عن مذهب الشافعي في النقاط المهم على ما على أنت دخلت المتاع يبقى أنا دخلت معاه في صلاة الظهر ركع ركعة انا مش عارف هل هو في الاولى ولا في الثانيه ولا في الثالثه ولا في الرابعه هتستفيد بايه بعد ما يكون السنه الثانيه قال قول يبقى يا اما بالاولى يا اما بالثالثه بس عليك لازم نصيب معايا ولا يا ما لكن مقدمه مهمه اه صح. انا عارف ان انت عارفين الكلام ده بس انا ايه بثبت معلومه من يعلم ومذكر من نسي ومذكر نفسه سبحان الله يبقى ايه لأن الصلاة إيه؟ ما هي دي بتتكلم بالدين، هو بيان حاجة الدين اللي هي لا يفهم الدين لا من الدين إلا مسألة الصلاة، حتى قال أحد التابعين لو خرج الرسول صلى الله عليه وسلم لما عرف المسلمين إلا بالصلاة. لا يعرفوا لا الشيع ولا السيرة ولا الكلام ولا الهدايات ولا الهيام ولا مش يعرفوا إلا بالإيه؟ بالصلاة، ده كل حركاتهم لا تدل على الإسلام. نسأل الله السلام. طيب يبقى كده حتى عندما قام الإمام من الشركة الثانية رقم يبقى أحد احتمالين بقى ثلاث احتمالات إيه؟ الخطر يتراجع الثانية يتراجع يقام وجود الثانية يقام وجود الإيه؟ الرابعة يقام وجود الثانية يقام وجود الإيه؟ الرابعة رقم لسه مش عارف دلوقتي يا ترى ده التشهد الأول ولا الإيه؟ ولا التشهد الثاني راح الراجل آه انا صليت مع الامام من ايه من اول رابع من اول خالص لانه ايه انا صليت معاه ركعتين يبقى انا حصلت الطرد الاول طب صار الامام ده قاعد متشهد انا التشهد راح متشهد يبقى ده ركعه ايه الرابعه كويس يبقى ركعه الرابعه انا نسيت مع الامام كم ركعه ركعتين الله يفتح عليكم يبقى بعد ما يسلم هقوم اجيب الركعه الثالثه والرابعه بالفاتحه بدون سوره والركعه الرابعه بالفاتحه بدون سوره وبعدين اقعد اعرض التشهد واسلم. مفهوم؟ في اجابه عشان تثبت الوقت. الركعه اللي حضرتك بتدخل فيها هي الركعه الاولى اللي انت لك وتبني على هذا المكان. بتحب الركعه ما تنسى طالما ان انا حطيت الامام قبل ما يركع او في الركوع. خلاص؟ ده كده كده طيب انا مأمور بصلي الامام يرجع رحت انا نسيت وسكت انا مأمور صحة وسكت لا هو الامام راح رجع يقول سبحان ربي العظيم رحت انا كامل يبقى حصل لي ايه؟ حصل لي ايه؟ غلط هنا اهو طب سبحان الله يبقى رحت قايم على طول لما احتاج اعبر ان مفيش ايه؟ مفيش فلسفه حواليا مفيش ايه افراح ولا بحث ولا بحث ولا ايه ما حصلت في الاخ كلمت ربنا هديه واول مره ايه يصلي يا اخوانا الله يرضى عليهم علموه الصلاه تعمل كذا وتعمل كذا الامام جاي يركع راح هو ايه ساجد ليه مفيش حاجه حواليه انا راح وانا انا غلطت ولا ايه رفع وشه كده يقول له ايه سمع الله لمن حمده ابي عيني وانت لسه سمع الله لمن حمده كانوا توافق على طول الرزق مفيش وقت ها هو سريع ما شاء الله عليه كمبيوتر متسجل ومخلص اجرامك المهم انت يا مأمون يا اللي حصل لك الغلط ده ارجع الى الوضع اللي انت كنت فيه مع الامام واكمل صلاتك معه ولا سجود للسهو عليك فصلاة الإمام تجبر سهوك. ده حلاوة صلاة الجماعة كده، حلاوة صلاة الجماعة غلطها بالغلطة إن شاء الله إيه؟ المشكلة كله على الظهر الأخير اللي في الإبلة ده ايه دي المشكلة بقى اه قال حتى ايه قال ان دعا الإمام لنفسه هو بيقول الناس ان دعا الإمام لنفسه دون من خلفه فقد خان الأمانة يعني ما أقدرش أدعي روحي وأنا شايف لازم أدعي الكون أنا صلي لوحدي ادعي براحتك طيب تعالى برضه صلاة الجماعة كم مرة كده ايه؟ جه الإمام يقول اول واحد معقول روح السبب رجع عنه ادي برضه الصلاه طب الصلاه ما ممكن تبقى ان يسبق الامام إذا سبق مساواة الإمام مكروهة وتفقه حرام يعني لو كان سوى الإمام في الحاجة كمكروه الثالث إذا يقول الله أكبر غار من وجه على الغار سمع الله لمن حمده وتؤتي سبحان الله وهكذا سواء سمعته فصل الصلاة المأموم طيب نقل هناك بالصلاة الإمام التكبير والصلاة الإمام وانت بتصلي بالناس نقل وضوءك لحظة الكهف يعني ايه قال لك ان في الوجه الاول صف ورا الامام يصلي اعلى من الناس يعني اقرب من الامام في الفقه وفي القراءة وهو يبقى عارف مين اللي بيصلي في الصف الاول بايه؟ ولا فلان افتح كبر الصلاة يا فلان افتح ايه؟ كبر الصلاة ندخل فلان في الوضع اللي الدماغ واحد فيه نخرج مثلا انا رجعت ربع موضوع وكان ليا استاذ رحمه الله عليه اللي درس لي الفقه وعلمني الفقه وكل فقه سبحان الله جزاه الله عنه خيرا كان لما قال لنا الحكم ده رد واحد من المريدين من زمايلنا ربنا يبارك في الجميع قال له يا مولانا انا لو حصلت ليا انا بصلي بالناس وقعدت من الناس وهذا في كندا عشان من الناس في كل مكان والله مش حاجه موضوع في الطريق عشان ضغط الحرام بتعرف الناس دول الله يا سيدي حصل يا سيدي حصل لكن ابو هريره قال ايضحك احدكم مما يخرج من كل واحد الا يصبح على يعني يساعدون تصبح على ايه فكل واحد يفرق كده هي سبحان الله نفس سبحان الله لان عرب لما كان بيخطب نوق الوضوء بيخطب الجمعه قال ايها الناس على مقاصدهم راح لازم راح اتوقع ولا لا قال نقل وضوء امامكم فبعثوا وما معه افتح الباب اثنين اولا هو كتب لكن عارف كل اسمه ما كانش فيه قاعد قال له يا علي صبوح الدنيا اهون من صبوح الاخره الاول الاول لان عصام الناس انا يا حرام لكن اللي هيشد من غير وضوء هيحدث من قبر الشده وكمان المأمومين اللي كان بيصلي بيهم سيدنا عمر راحوا ايه ده فضيل الان حاجه تلت ساعه الخطبه هو انت كمان حتى تخلص انا مفيش مستحيل حاجه ساعه والان سبحان الله ده المأموم اللي اشتغل الامام بتكفير الصلاة طب الامام يحتاج دلوقتي الرجال الكلام ده اليوم يقعد ورا مكانه الحرام الفضل يتجاوز قال لا ده في ميه ما ينفعش يتجاوز يبقى الامام واقف ايه يتنحى ولو داخل المأموم في الواقع ان كان الامام كان بيقرا يدخل المأموم يقرا ان كان الامام عامة يدخل المأموم اللي هيبقى ايه امام هو في الركوع ان كانوا في حاله سجود يدخلوا في حاله ايه يدخل في حد السجود وتقبل الصلاة شوف حلاوة الإسلام وجمال الإسلام وعظمة الفقه لازم برضه تكون عارفين إيه الأحكام عندنا إحنا أحيانا حد يقدمك حد يقدمك للصلاة وأنت سبحان الله العظيم مش إيه مش مش مش عارف لا أنا ما أعرفش أصلي إمام وأنا عم أضيع المسألة هذا هذه يعني تعطيك سريعة عن صلاة الجماعة أما عن صلاة الجمعة والتصوير الكلام عن صلاة الجماعة إن شاء الله سوف آه، نعود إليها إن شاء الله كنا من أهل الدنيا لسيد القلب نبقى نحطها في المقدمة شوية ونطول فيها لكن أمام الخير لكن حد جاء حكم بخمس دقايق لأن الأحكام بتبقى صعبة شوية أنا بحب في الفقه أن نشوف أحكام قليلة نبتدي نراجعها بعد ما نروح عشان احسن من بتبقى كثيرة ونبتدي ايه ننسى اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا واجعلنا من الذين يتبعون القول ويتبعون احسنه. الاسئله التي كنت مصلي السنه فجاء بسؤال من يصلي بنية صلاة الفرض قال أعد فعاد المية من السنة للفرض لا فقد إيه مكمل صلاتك وصلاتكم مع صاحب الحق إن شاء الله إنه يجب تسليم النبي عليه الصلاة والسلام في كل شيء حتى في التشهد وغير ذلك فهذا خطأ انت يعني بتبكي عليا ولا انت بتنصحني ولا انت بتتحل ان كنت بتتحل عليا ان كنت بتتعامل عليا يبقى انا داعي ايه لهذا ويعني الحل صلوا كما رايتموني اصلي الآية الحته دي اخر ضروري واضحه من 100% صلوا كما رايتموني ايه اصلي انا لما كنت بصلي كان بيقول اللهم صل على محمد ولا على سيدنا محمد فانا كنت كده سيدنا الرسول كان بيصلي لكن خارج الصلاه سيدنا الاوراق الحج كده يعني ويجب ان تكون الحرب لا تقول مع الله بالحلال ما معنى خير ومن مكن الله فقد لغى يعني اللي بيلعب في 30 استجابه والحافظ لوحده يبقى يسعى ولا اللي قاعد يلعب في السبحه ولا قاعد يلعب في اليوم في الساعه ولا قاعد يبص ويكتب في الكاميرا ويعمل ايديه كده في ال- في الحصير اللي قدامه فمسها ومسها ولا يكون عدله كيف يكون اخلاص النيه لله؟ كل عمل كل عمل زي الله لله ما كانش الله بتعملوه من دخل السينما وتفرج على افلام عاليه يوم الخميس ماذا يوم الخميس؟ والنقل دخل الله ودخل الجامع وصلى إذا كان كان الله عارف أنا أقول لك بس يعني على نفس السيدات أن يصيروا في الثلاثة لا طبعا تمنعهم من القوة الجبرية ها؟ مع المتضرر لدخول القضاء بل وجب على الحائط بالقرآن الكريم والمسجد لا لا تمس المصحف وما تجمعش القرآن إذا إذا كانت معلمة أو متعلمة والناس لا تدخل المسجد الحائط أبدا الوضع الكل في الصيام يفطر الصائم الصائمة بس ولا الصائم لوحده يحط يعني المهم الرمز يوصل لل- للحرق مفيش مشكلة أنا زوجة ولي رضيع مرفع هل يحل بيه صيام رمضان والله على قد ما تقدر الإدرسي كان لا الإدرسي الله وضع عندي وابكي عن كل يوم يبعث فيه حاجات الصلاة الفاتحة فقط فقط على الثالثة والرابعة في كل ركوع وعصر والعشاء وركعة الفجر اللي بتعمل الفاتحة والسورة في الركعات اللي قبل التشهد الأول بعد التشهد الأول تقرأ الفاتحة فقط هل قراءة القصص والروايات حرام؟ يا اخوانا أي أشياء التلفزيون الفيديو أي حاجة بتجيب حلال وحلال وحرام وحرام كان عنده فيديو بيجيب شروط شرايط الإعلام العلمي عن الآيات لا تكون عن مناسك الحج عن حاجات عن عظمة الله في عالم الحياة آه، دي هنا حلال بتستخدم الفيديو في حاجة ثانية كده إيه؟ حرام رغم إن الإعلام يقول الفيديو يقول يا روح عند الشيخ التلفزيون عندك حلال وعندك حرام لا التلفزيون حرام إذا استخدم لأضيع وقتك خلاك ضيعت وقت الصلاة خلاك بصير على منظر مش كويس كان تشوف نشرة الأخبار تشوف حاجة مفيدة برنامج ثقافي مفيد فيصير إيه؟ ده التكليف التكليف قد تستخدمه حلال وحرام تسعى به مرة حلال تسعى به مرة حرام سمعت من عالم لأنه وجد حديث يقول أنا السيد الله ولذلك لا يجوز أن يكتب في الخطابات مثلا السيد فلان والله لا عمر الحديث السفينة و... ولكن ولكن آه، سيدنا عمر يقول ايه بلاد بلاد سيدنا واعتقى آه، ابو بكر سيدنا واعتقى سيدنا سبحان الله كان ايه كان لفظ ايه لفظ ايه لفظ سيادة سبحان الله وللاسف موقف السيد في قراءة البدع قرار جمهوري من ايام رفع حسين الله الدكتور رفع حسين لكلنا سيد في ضد الجمهورية واكتشف بعد كده ان دي اسباب عظيمة ما هي لا هي ابن عشر واجبة في القرآن الكريم القرآن كله واجبات كلمة عقلية ولا عقلية ولا عقلية يبنى الناس بتعديل الله المكان المقدس في هذا الأخرى في الحديقة عايز نقص الصفوف والتقييمة حاول صلاح النظر لثالث السماء قبل رمضان بإذن الله أرجو تحديد اسم الكتاب أقرأه عن معرفة الله عز وجل والله الكتب العظيمة الكتب ابن قيس وفيه كلها جو الثاني الزواج عزة الصابرين كتاب الأحوال والاستشفاء عدد ضعيفة جديد يعني في إحدى وسيلة أريد أن أعلم كيفية أداء صلاة الشهر أعرف كيف كنت أو النهار من كل ما يكون النهار ما رأي الدين في حقوق الوالدين أقول يعني قتلنا هذا الموضوع على حسب العام ما بيعمل خير مش هيدخل الجنة والمال ما بيعمل شر فلا يدخل النار زوجتي تصلي معك دائما الحمد لله وانا عارف الحمد لله ونحن الان دائما على الصحيحة الله يكرمكم ولكن زوجتي ذهبت الى الخواتير وقصت تعامل لا لا لا لا انا تعبان انا تعبان منها قوي دلوقتي اه انا صحيح لا احاول انا اعرف النقط العلم دي روح برضه واحد دخل ده كلام الحمد لله ما نسمعوه هو عمل حرام كده فوق. انا مش عارف انا الطريق اللي كان ربنا يهدينا كما يقول بعض الناس لكل انسان جنه ويوم ربنا الانسان يتوب كما هو عارف هل يدخل الجنه من يحفظ اسماء الله الحسنى ولا يقراها يعني يقراها ويعمل بها يتخلق باخلاق الله او باسماء الله اسماء الله يتخلق بكتاب الجمال وينقاد لصفات الكلام يتحمس بالرحمة والرحمة والود والمغفرة والكفر وينقاد لآيات الكلام أو أسماء الكلام السحار المتكبر الجبار هكذا هل يجوز للزوج أن يغسل زوجته في حد الوفاة؟ أباح بعض الفقهاء هذا ولا يجوز الجمهور على أن يغسلها النساء وليس الزوج لأن الزوجية قد انقطع بعمر بالوفاة هل يجوز قصد شعر المرأة عند موتها؟ لا طبعا ولا تقصد تقصد أن تعرف الجماهير ما هو الأمر الذي يصير بصاحبه؟ الزوج حتى يوم لو هي كانت له مكانها ولا يوم أو لا يستطيع بحضور الرسل ما يجب نحو أن تبرأوا أن يعني تحاول يعني تخليك وتدور معاه حوالي عشان إيه يكون راضي عنك في حضورك للمجالس الاعترافية دي إن شاء الله. علامة سبحان الحرام حرام أبو حنيفة يدفع عن الحرم عن وقت من أوقات الحرم. وقال إن هي كده يقول له كيف مالك هو مش مالك يعني غير مالك مالك قبل كده مالك مضغوطة ولا إيه؟ يقول لك أقول كم عن مخ فتح المخ ده لا يعرف الوقت التفكير الوقت اللي عندهم يقلوه شرط الحرام ما يفكر في الصلاة أولا الذي لا يصلي لا يدخل الجنة إلا بعد أن يصلي كل الصلوات اللي ما صليت فيها صلاة جعلنا والعياذ بالله ربنا يجعلنا عليها صلاة أول هذه الأمة الزهد واليقين وتكاد أول هذه الأمة البخل وحب الدنيا الفضل عن الله في اليوم وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم هو اليقين كيف نوصل هذه المصلحة العظيمة اولا قيام الليل حب المسلمين حب مدارس العلم كثرة تلاوة كتاب الله. لا قوة يسير مع الجماعة يعمل معه الا بانه ياخذ عليها اجر حرام والمال اللي بياخده من وراء كده حرام برضه عاملها وما كان الكفر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء كتاب قلت من قبل ان الرسول وكلم رأى الله كيف ذلك يتيجي لكل قاعدة يقولوا جماعة الفرنساويين استثناء يعني استثناء فكل قاعدة يستثناء الرسول مستثنى كان بيخلي المسلمين يقول يا جماعة المنافقين في آخر الأمر لا تسبقوني في ركوع أو سجود القول عمر استغرب طبعا فمثلا لو سبقناك المنافقين أو ترانا أو ترانا يا رسول الله يقول أتظنون أن قبلتي بين عيني إني أراكم من وراء ظهري كما